المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم محاضرة يوم الجمعة المبارك الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 وذلك بالقضية المقدسية بالإمبرويز بالعباسية
بابا أبا شنو ده امشو أي صاري
التأمل في الإصحاح الثالث من سفر نشيد الأناشيد في الليل وعلى فراش ديكو إن ظلمت إن النبي
من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نقرا شويه من الاصحاح الثالث من آه، سفر نشيد الاناشيد في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم أطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه إلى آخره أنا كلمتكم كتير في سفر نشيد الأناشيد لكن أرجو إني أكلمكم عن معاني أخرى في هذا الموضوع في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته في الليل لها معنيان إما في الليل يعني الليل فعلا عكس الصبح في المساء يعني وإما في الليل يعني في الظلمة في الخطية في الحيرة في التعب الروحي الذي أنا فيه على فراشي يعني في كسلي في تهاوني في رقادي في بعدي عن الله في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته التي تتكلم هي إنسانة سوداء وخاطئة وأممية بتقول أنا سوداء يا بنات أورشليم سوداء وجميلة وأممية ليست من شعب الله نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة نفس سوداء ونفس أممية ونفس كسلانة لأنها راقدة على فراشها ولأنها لم تفتح للرب فمضى وعبر ونفس تعيش في مرحلة التخلي ربنا تخلى عنها طلبته فما وجدته كثيرون يطلبون الله فيجدونه لأنه قال اطلبوا تجدوا بل إن ربنا هو اللي بيطلبهم مش هم اللي بيطلبوه وبيقول أنا واقف على الباب وأقرأ لكن دي هي اللي بتطلب ولا تجد فلماذا بيأتي التخلي لسببين إما بسبب الإنسان لا إما بسبب حكمة العناية الإلهية في التدبير جايز إنسان تصرفاته الخاصة في عناده في بعده عن الله في إصراره على الخطية في رفضه لعمل النعمة فيه في عدم استسلامه للروح القدس وعدم استجابته لنداء الله ونداء الضمير يصل إلى مرحلة التخلي فيتخلى الله عنه وجايز إنسان آخر يتخلى الرب عنه بسبب الكبرياء ماشي في البر والقداسة وقلبه يرتفع أحيانا بسبب هذا البر ويظن أنه وصل فيتخلى الرب عنه ليعرف ضعفه يعني مش كل اللي بيتخلى عنهم ربنا دول ناس أشرار في ناس كويسين ولكن من أجل برهم من أجل برهم ارتفع قلبهم فربنا تخلى عنهم عشان يشعروا بضعفهم طلبت فما وجدت وفي حتة تاني تقول طلبت فما وجدت دعوت فما أجابني في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدت عبارة تحبه نفسي تكررت كثيرا طلبت من تحبه نفسي أدي مرة طلبت فما وجدت أطوف في الأسواق والشوارع أطلب من تحبه نفسي مرة تانية وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي مرة ثالثة فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي مرة رابعة فأربع آيات كل شوية من تحبه نفسي هذه النفس الكسلانة الخاطئة التي على فراشها وليس في معبدها على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه على الرغم من بعدها عن ربنا ما تزال تحبه كل الأخطاء الموجودة فيها ما بتمنعش محبتها لربنا المحبة موجودة أساس زي ما بيقول بولس الرسول الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنى لست أجد أنا يا رب بحبك من أعماقي لكن بفعل الخطية عن ضعف أو عن عادة أو تعود أو لعثرة وليس عدم حب ليك أريد أن أصل إليك لكن في موانع خارجة عني هي اللي بتخليني ما أوصلش أنت يا أنت يا رب تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحب أنا نايمة صحيح لكن بحبك وأنا بخت صحيح لكن بحبك صحيح لا أعمل أعمالا تليق بهذا الحب لكن الحب موجود عارفين زي إيه أجيب لكم مثل زي بذرة مثلا بذرة البذرة فيها كل عناصر الحياة لكن لم تحدث ظروف للإنبات تخرج هذه الحياة إلى حيز الوجود هي حياة كامنة لا تتحرك لكنها حياة هي بذرة حية لكن ما جات لهاش الظروف اللي تنمو فيها انا يا رب بالشكل ده الحب فيا طاقة كامنة في داخلي لم تجد الفرصة للتعبير لم تجد الارض الخصبة لم تجد الري والماء لم تجد العناية من فلاح حكيم لكن الحياة موجودة فيها في أي وقت تتولاني نعمتك وتغرسني في أرض جيدة وترويني سأنبت وأخرج لك ساقا وأوراقا وأزهارا وثمارا وكل شيء في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبت في الليل في الليل في الظلام زكى العشار طلب ربنا في الليل وهو على فراشه في ظلمة الظلم مش استقال من شغل العشارين وطلب ربنا ده طلب ربنا وهو رئيس على العشارين في الليل اللص اليمين طلب المسيح في الليل وعلى فراشه طلبه في الليل أوغسطينوس طلب الله في الليل في عمق الليل على فراشه أيضا موسى الأسود إيلاجيا مريم المصرية كلهم طلبوا ربنا في الليل في الخطية اللي هم فيها المهم ان دول طلبوا ربنا فوجدوه لكن هذه العذراء طلبته فلم تجده في إنسان يعيش في الخطية ويطلب الله لا ينتظر حتى يتقدس ويتطهر ثم يطلب الله إنما يطلب الله لكي يتقدس ولكي يتطهر يقول له أنا يا رب مش هبقى طاهر وبعدين أطلبك ده أنا عايز أطلبك دلوقتي علشان تساعدني أبقى إنسان طاهر أنا مش لما أبقى مجتهد في العبادة وقوي في الروح أبقى أطلبك ده انا اطلبك دلوقتي وانا كسلان علشان تنجيني من كسلي وعلشان تعطيني حرارة الروح وقوة الروح انا بطلبك على فراشي وانا راقد ونايم بطلبك عشان تصحيني من النوم بطلبك على فراشي لكي تقيمني من هذا الفراش وبطلبك وانا نايم عشان تصحيني من النوم وبطلبك وانا خاطي عشان تنجيني من الخطية وبطلبك وأنا بعيد عنك علشان تقربني إليك أنا يا رب النية موجودة عندي لكن الطريق لم أسر فيه بعد في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي الابن الضال طلب ربنا وهو على فراشه في كورة بعيدة وسط الخنازير في ليل أكتر من كده وفي فراش أكتر من كده هل طلبت من تحبه نفسي هل أقوم وأذهب إلى أبي ربنا عايزك تجيله زي ما أنت بعبلك كده زي ما أنت في إنسان يقول أنتظر إلى أن أصل إلى الصلاة الطاهرة ثم بعد ذلك أصلي نقول له لا صلي صلي وانت في السرحان وصلي وانت في عدم الفهم وصلي وانت في البرودة الروحية وفي طياشة الفكر صلي لكي يعطيك الله الصلاة الطاهرة صلي وانت في الليل وانت في فراشك صلي وانت في الليل وانت في فراشك في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لو كان الذين يطلبونك يا رب لو كان الذين يطلبونك يا رب هم القديسون فقط لضعنا جميعا لنا رجاء ان الخطاه ايضا يطلبونك لنا رجاء ان العشار والفريسي هما ايضا يطلبانك الكل يطلبك في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي جميل جدا ان الواحد يشعر ان ربنا في وسط الليل اوجد نجوم وكواكب بتنير تضيء وسط هذه الظلمة فانت في الليل وسط ظلمة الخطية في شوية اضواء بتحيط بيك انك انت ما تزال تحب ربنا وما زلت تطلبه ولو انك انت ساقط وخاطئ في الليل وعلى فراشي وطلبت ومش طلبت بس من تحبه نفسي ربنا يقول صحيح الشخص ده عايش في الليل عايش في الظلمة لا يعيش كما يعيش أولاد النور وأولاد النهار وقاعد على فراشه لا هو صاحي ولا ماشي ولكن كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب كفاية انه بيطلب وكفاية انه بيحب في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي انا يا رب اريد ان اكون معك في كل حين في الخطية اريد ان اكون معك وفي البر أريد أن أكون معاك الخطية جايز بتحطم أشياء عملية في حياتي لكن لا تحطم عواطف في أعماقي نحوك زي ولد ابوه يقول له ما تخرجش وما تروحش المشوار ده ويخرج ويروح المشوار ولكن هو بيحب ابوه برضه وزعلان ويجي يقول له يا أبي أنا رحت المشوار ده لكن لسه بحبك برضه مش معناها إن أنا ما بحبكش في الليل على فراشي ممكن تتاخد الليل الحقيقي الليل في هدوءه وفي سكونه في بعده عن الضوضاء في انفراد الشخص بالله اثناء الليل بيقول طلبت من تحبه نفسي في زحمه النهار في مشاكل النهار في لقاءات الناس في المقابلات العديده في العمل في الدوامه انا كنت تايه مش واخد بالي من نفسي لكن في الليل على فراشي انفردت مره اخرى بالله لكي اطلب من تحبه نفسي عشان كده المسيح بيقول ادخل الى مخدعك ادخل الى ايه الى مخدعك مخدعك يعني فراشك والمزمور السادس بيقول ايه الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم الافكار اللي بتمر في قلبك اثناء النهار لما تنفرد بالرب في مضجعك تبقى تطلب من تحبه نفسك في ذلك الحين في الليل على فراشي بيني وبينك يا رب هذا الليل وسيله جميله اطلبك فيها انفض عني غبار النهار واخلص يدي وقدمي من سلاسل النهار وانفرد بيك في الليل في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لا هقول لكم في الكنيسة ولا في الدير ولا في أماكن العبادة لكن في الليل وعلى الفراش لا تحتقروا الذين لا يحضرون إلى الكنيسة ربما يطلبون الله على فراشهم ويطلبون من تحبه نفوسهم احنا بنقيس الناس بالمقاييس الظاهرة لكن لا نعرف احكامنا احكام ظاهرية نظن ان اللي بيدخل الى حجرته بينام وجايز هو داخل في الحجرة وعلى فراشه وبيطلب من تحبه نفسه وأبوه الذي يرى في الخفاء يجازي علنيه في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي لكن هذه الأخت بتقول طلبت فما وجدت أنا أطلبك يا رب وأنت لا تسمع وأدعوك وأنت لا تجيب هناك حاجز كبير بيني وبينك هناك عبارتك المخيفة حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما توجد حواجز بيني وبينك أنا ضيعت الحب القديم الذي كان بيننا ضيعت الدالة العميقة التي كانت تربطنا سويا أنا خنت عشرتك عشان كده مش شاعر بدالة بتكلم مش زي زمان كنت زمان أكلمك في حب وأكلمك في دالة وأكلمك وأنا شاعر بالعاطفة اللي بيني وبينك وأكلمك في حرارة دلوقتي بتكلم وشاعر إن كلماتي لا تدخل إليك شاعر إن كلماتي لا ترتفع إلى سمائك شاعر إن بيني وبينك أميال طويلة وحواجز ضخمة أدعوك فلا تسمع وأطلبك فلا توجد وأسألك فلا تجيب كأني لست ابنك وكأنك لست إلهي فلماذا هذا التخلف أنا يا رب أريد أني أصطلح معاك أريد أن أقشع هذا الضباب وأزيل هذه الخصومة وأرجع المحبة القديمة أريد أني أعتذر إليك وأصلح العلاقة اللي بيننا وأطيب قلبك من جهتي أريد أن نرجع كما كنا قديما حين كنت تظهر لي في الجنة وأقابلك وأكلمك قبل أن تدخل الحية بيننا وقبل أن آكل من الثمرة وأشعر بحجاب عذراء النشيد دي كانت أحسن من آدم آدم لما أخطأ لم يدعو الله واختبأ وراء الشجرة واختفى من وجه الله لكن دي في زعل لكن فيه كلام أكتر حاجة تتعب إن يوجد زعل وتوجد جفوة توجد خصومة يوجد بعد فالحكاية تكبر لكن لما يوجد زعل بيننا وبين بعض ولسه في كلام وبناخد وندي ممكن الحكاية تتصلح العذراء دي في زعل بينها وبين ربنا لكن في كلام مش بس في كلام في كلام وفي بحث وفي خروج وفي مشاوير وفي سعي للقاء خرجت أطلب من تحبه نفسي بحثت في الشوارع في الأسواق في الدنيا سألت الناس في سعي هناك إنسان في خصومة مع الله ولا يسعى لخلاص نفسه ولا يكلم الله ولا يصطلح معاه ولا يطلبه وإن تخلى الله عنه يتخلى هو أيضا عن الله وتنقطع العلاقة لكن العذراء دي مش من هذا النوع صحيح يا رب أنا في مرحلة تخلي وأنا طلبتك فما وجدتك ودعوتك فما أجبتني لكن مع ذلك أنا هبحث عنك وهدور عليك وهسأل الناس عنك وهحاول أرجع العلاقة زي ما كانت اوعى لما يحصل زعل بينك وبين ربنا تنهي الموضوع وتضيع العلاقة وتقول ما دام ربنا مش بيحبني خلاص وانا كمان ما دام ربنا ما, بي ما بيستجبش صلواتي انا كمان لا رايح كنيسه ولا رايح اعترافات ولا رايح ولا جاي وتضيع العلاقه لا حتى ان شعرت ان الله يتخلى عنك لا تتخلى انت عن الله قل له يا رب اسمع انا هقول لك على حاجه انت لو تخليت عني انت مش هتخسر حاجه لو تخليت انت عني مش هتخسر حاجه ايه يعني حته واحد من ملايين الملايين اطلع فين انا لو انت تخليت عني انت مش هتخسر حاجه لكن لو انا تخليت عنك ابقى انا ضعت خالص لو انا تخليت عنك ابقى ضعت خالص ده انا اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك مفيش اكتر من كده اللي بيربطني بالحياة مجرد صلتي بيك انت ليا كل شيء انت الحياة والوجود وانت الابدية وانت مصيري وانت الالف والياء وانت الكل في الكل ولو انا سبتك ابقى انتهيت ده انت لو تخليت عني أجري وراءك في الشوارع والأسواق والحواري والأذقة وألف وراء بلاد ومدن وقرى مش ممكن أبدا أنا بدونك لا أستطيع شيئا أنا بدونك لا أستطيع شيئا أنت لي الكل في الكل لازم أجري وراك لازم أبحث عنك لازم افتش عليك ان كنت زعلان مني انا اصلحك وان كنت زعلان مني انا اعتذر لك انا لا اهرب منك اطلاقا زي ما قال بولس الرسول نحن نحن نحيا به ونوجد ونتحرك به احنا بنحيا وبنوجد وبنتحرك وقال لي الحياة هي المسيح حياتي هي المسيح أنا فيه وهو فيه حتى إن كانت نفسي نائمة وفي الليل وعلى فراشها لكنها لا تنساك ولا تتركك هي يا رب فترة مؤقتة عارضة لم يتغير فيها القلب لكن مجرد مرض بسيط ويطيب منه مجرد مرض بسيط ويطيب منه مجرد عثرة بسيطة ويتخلص منها مجرد ظلمة بسيطة ويستنير ما تحسبها ليش ليا انها صفة العمر كله اعتبرها فترة مؤقتة اعتبرها فترة مؤقتة ومصطلح في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي يعني ايه طلبت من تحبه نفسي انا يا رب مشيت مع العالم صحيح واشتهيت الامور اللي في العالم صحيح شهوة الجسد وشهوة العين وتعزم المعيشة لكن كل دي اشياء كانت تتعلق باللذة وليس بالحب اشياء تتعلق باللذة وليس بالحب واللذة شيء طارئ, شيء طارئ وسطحي والحب عميق عميق في داخل القلب في أعماقه العالم بالنسبة لي كان لذة والجسد كان لذة و... والكبرياء كانت لذة والخطية كانت لذة لكن ما كانتش حب الحب ده ليك انت بس تحب الرب إلهك من كل قلبك كل القلب ليه اوعى تفتكر يا رب شهوتي دي حب ولا لذتي دي حب ولا متعتي متعتي بالعالم دي حب كلها طيش طيش مؤقت لذات ومتع لكن مش حب الحب ده ليك انت انا بطلب من تحبه نفسي وسط الظلمة وسط الليل بقارن انا اخدت ايه من العالم ولا حاجة بدور على الخرنوب فلا اجده اقوم الان واطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته جيت بعد ما الفرصة انتهت لكن انتهت يعني انتهت على طول لا دي لا ما وجدته يعني لن أجده على طول وإلى الأبد لا ده مستحيل ده لو كان كده يبقى أنا معيش أحسن ما وجدته يعني يعني لم أجده الآن لكن أجده بعد الآن أجده بعد شوية لا أجده النهاردة أجده بكرة أجده بعده أجده السنة الجاية هذه العذراء من الأشياء الجميلة فيها إنها لا تيأس إطلاقا لا تيأس لا تيأس إطلاقا ما وجدتوش معلش أدور عليه لا أشعر بالروحانية الآن معلش أصبر بصبركم تقتنون أنفسكم أجد بعدين ما عنديش ميل للصلاة ولا للقراية ما يأسي هيجيني هذا الميل فيما بعد ما عنديش رغبة في ربنا ولا في الكنيسة ولا في الروحيات ولا في الدنيا دي كلها ولا في التناول ولا في الاعتراف معلش هتجيني الرغبة بعد شوية مش طلبته فما وجدت اقول خلاص ربنا مش موجود وانتهت الحكاية لا ربنا موجود موجود هو موجود موجود انا مش لاقياه دلوقتي الاقيه بعد شوية مش لاقياه دلوقتي الاقيه بعد شوية امر في الشوارع وفي الطرق ما لاقيهوش الاقيه بعد شوية اسأل عليه الط- الحرس الطائف ما يقولوليش يقولوا لي بعد شوية لكن نسيبه لا لا تيأس مطلقا مهما طالت مدة التخلي فلا تيأس مهما طالت مدة التخلي فلا تيأس إن طلبت الله ولم تجده لا تيأس لا بد ستجده بعد حين هذا التخلي من الله كان ليه حكمة فيه العذراء دي نايمة على فرشة ونعسانة وبتقول طلبته فما وجدته لو كان ظهر لها وهي على الفراش كانت مشيت في التدلل وديني نايمة ومتمتعة بيك وخلصت الحكاية لكن على الفراش لم تجده قالت إني أقوم وأطوف في المدينة وفي الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي التخلي خلاها تتحرك وتقوم وتخرج وتروح الشوارع وتروح الطرقات وتروح الأسواق وتسأل تتحرك تطلب نفسها كتير لما ربنا بيدينا بركات من النعمة كتيرة والنعمة بتزيد علينا احنا بنتدلع بنتدلل ولازم ربنا يعمل كل حاجة واحنا ما نعملش حاجة ابدا كفاية النعمة كفاية ايه النعمة يا رب عايز ابقى طاهر بلاش اشتغل اديني الطهارة دي بالنعمة الله يا رب عايز اصلي ملاش نفسي اصلي اديني الصلاة دي بالنعمة عايز اعيش حياة روحية مفيش حياة روحية ادهاني بالنعمة متبررين مجانا بالنعمة طب يا حبيبي ما تشتغل أنا أطلب على فراشي بالليل لا إذا كانت النعمة دي تعلمك الكسل أنا هسيبك شوية إن كانت النعمة دي هتعلمك الكسل وتستلقي على ظهرك وعينيك بصة في السماء دي مش هتنفع دي يروح سايبك ربنا تطلبه فلا تجده ايه يا رب الحكاية يقول لك انت عايزها نعمة بس عايزها الروح القدس بس ده في حاجة اسمها شركة مع الروح القدس شركة الروح القدس تشترك مع الروح القدس في العمل لكن تنام على فراشك وفي الليل وتقول طلبته فما وجدته قوم اتحرك يا حبيبي قوم اشتغل قوم اشتغل قوم اشترك مع الروح قوم اشترك مع النعمة قوم حط ايدك في ايد ربنا وقول نحن عاملان مع الله زي ما بولس وسيلة قالوا كده نحن عاملان مع الله قوم اشتغل قوم وامشي في الاسواق وامشي في الطرق ودور على ربنا وفعلا هذا التخلي اعطى هذه العروس دفعة روحية اعطاها حركة اعطاها ديناميكية ابتدت تتحرك تشتغل ابتدت تشعر بالخطورة الحب عمره ما يكون من جانب واحد وإلا ما يبقاش حب لازم يكون حب متبادل ربنا يحبك ويبعت لك نعمته وروحه القدوس انت تتحرك انت الاخر وتحبه وتشتغل من جانبك لكن تقول في الليل على فراشي عمر فراشك ده ما هينفعك قوم يا حبيبي من فراشك قوم قوم صح النوم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا يقول انا مش قايم انا هفضل نايم انا هطلبه على فراشي فراشك ايه ده ودلع ايه الكلام ده خليك اشتغل و- واعمل مع الروح اعملوا ما دام نهار شوفوا الكتاب يقول ايه سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام سيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام تقول انا هستنى في الظلام واطلبه بالليل على فراشي ما تقدرش تجمع بين الظلمة والنور ما تقدرش تجمع بين الظلمة والنور لا شركة للنور مع الظلمة أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي مش أطلبه على فراشي ولا أطلبه بالليل أطلبه بالسعي وبالجري وبالجهاد وبالشغل وبالتعب وبالشقة وبالعرق وبالدموع أطلب من تحبه نفسي أتحرك أشتغل أشعر بخطورة الموقف اللي أنا فيه بخطورة الموقف اللي أنا فيه وبالحاجة العمل من أجل خلاص النفس يا رب أنت زعلان أنا لن أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب أدي الكلام لكن أدخل وأصعد على فراشي وأقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي يبقى محبة غير عاملة الله يريد المحبة العاملة الحب العامل الحب العامل اللي بيشتغل ويعبر عن محبته